وجدت الأم وفاء نفسها في دار المسلمين هكذا ودون مقدمات وبعد رحلة كفاح طويلة استطاعت أن تربي أبنائها فأصبح هناك الزوج والزوجة وأصبحوا الآن في أعلى المناصب وبدأوا يردون الجميل البعض بدأ يرد الجميل بإيداعهم في دار المسلمين والآن بدأ البعض يعامل الوالدين كخي الحكومة هكذا وصل الحال بنا وببعض الأقلية في بر الوالدين فماذا سنفعل تعالوا بنا لنعرف ونعلم ما هي أو ما هو حق الوالدية دكتورة عبلة النهاردة يعني هذه الحلقة الأخيرة والمحطة الأخيرة وينتقيك أن تكون المحطة الأخيرة مع المسلمين ومع حق الوالدية لماذا هذا الاختيار؟
لأن بسم الله الرحمن الرحيم أولا لأن لكل شيء نهاية ولكل باب بوابة ولكل مدخل مخرج ففي خاتمة المطاف أين نحن من هذه الرحلة قدنا دورنا وعملنا الواجب أو ما عملناش لكن في مرحلة ما قبل الآخر مرحلة عرض لبانوراما حياتي يا ترى ببني ثمرة تربيتي يا ترى شفت ابن البر بعيني يا ترى حسيت بيهم يا ترى وجعني لعقوق يا ترى ق... يا ترى قهرني ألم الفرقة ووجع الكبر ووهم الضعف والاحتياج والعجز كل ده في هذه المرحلة مرحلة ما قبل الآخر
هل توافقين على وجود دور للمسلمين أم لا كفكرة؟
أولا وجودهم لابد بس وجودهم من باب الرحمة نعم
وليس فقط من باب ترك كراكيب البيت وفضلات البيوت عشان تتجمع في في مكان ما صعب قوي التشبيه ده بحاجة مرارة يعني يعني معلش بعتذر وبقول يعني مش ممكن ابدا ان يكون المقصود نعم ان انا بجمع ما بقي وما تبقى نعم واحطهم كلهم في هذا القبر إلى ما قبل القبر نعم إنما أنا ممكن أن يبقى بيت بديل لبيت ضماني بديل لبيت ابني وبيت بنتي اللي ما خلفتهمش نعم بديل لبيت ابني وبيت بنتي اللي, اللي يعني ابتليت فيهم لسفر لشيء من هذا القبيل أو لفقر أو لوسم لفقر نعم
ففي الحالة دي لازم يكون في بيت يهيمن عليه الحب والرحمة والإنسانية ما يكونش المقصود منه الكسب أبدا يكون مقصود إزاي أوفر لهم ابن بديل وابن خادم مطيع وابن يعرف معنى البنية اللي ما قدرش يحققها هو
يعني اعتقد ان دول المسلمين هناك يعني الكثيرون آه، بيرفضوا هذه الفكرة وبيرفضوا انشاء مثل هذه الدور وفي بعض الدول العربية دون ذكر آه، اسمها يعني امر آه، حاكم هذه المدينة بغلق جميع دول المسلمين وعودة جميع الامهات الى ابويهم سواء الابناء او حتى الاقارب شيء جميل بس قبل ما ارجعهم اشوف حسيبي لمرات ابن قاسيه تقهره وتقلبه وتتعبه بالكلمات الجارحه او تجبله مم.
ولا حسيب لجوز بنت ولا حسيبها ل- ل- لجوز بنت ويتعبها ويبقى متاسف منها قبل ما ارجعهم اصلح البيوت اللي هيدخلوها نعم.
ورا- وبعدين آه، يعني اصح فيه وعظ الله اذا ما صحيش فيه وعظ الله يبقى فيه نوع من الحسم والحزم نعم.
اذا كان في اي شكوى آه، يتلقاها الحاكم اللي ادى هذا الامر بان يرعاهم حقا لكن ما ينفعش آه، آه، اخرجهم كده يبقى قهرتهم الف مره
آه، هذه الحلقة بعنوان حق الوالدية ودعيني يعني آه، أقوم بأن أنا أقسم الحلقة لأن حق الوالدية لابد أن احنا نعلمه أولا وأعتقد إذا علمناه كثير من من أودعوا أبوهم أو أمهم دون حاجة إلى هذا سيغيرون هذا الرأي حق الوالدية حق الوال- الوالديه يتاتى مباشره بعد العبوديه لله نعم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا شوف الآية يعني إيه، مأمورين بالتعبد الحق ثم الإحسان للوالدين والإحسان ده جماع كل ما هو خير الإحسان زي الضوء يعم ولا يخص زي نور الشمس زي ضوء القمر يعم ولا يخص فيصل إلى مدى ما بعده نهاية عشان كده المطلوب مننا نعرف حق الوالدية ده مش بس كده والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة كلمة الحفد نستهدى عن الحفيد نعم.
لا الحفد يعني الخادم والمحفود هو المخدود نعم وكأن الله سبحانه وتعالى جاء بالولد ليكون خادما مطيعا لوالديه يرى فيهما وعاء المشيئة الإلهية فيعني تكاد أن تكون العلاقة بهما أعلى درجة المحبوبية التي تصل يعني إلى ما قبل التقديس
نعم
وبعدين بقى تمامت الآيات وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبعدين بين للابن اللي أحيانا ينسى لأن حبيبتي من طبيعة الدنيا وزي ما بنقول في المثل العادي المية ما بتجريش في العادي دايما آه الأم هي المحبة لكل ما سوى الأم عطاء لا ينضب معينه آه، الأم تزيد في السوى كما يقال تزيد في أبنائها ضربان آه، الأم تضحية إلى الأبد الأم لا ترجو إلا الله سبحانه وتعالى عشان كده أجمل لحظة وأحلى وأرفع درجة من ال- الرقي القيمي لحظة الأمومة
جميل. يعني في اشياء كثيره يعني احنا يعني اكيد كلنا بالفطره نعلم قدر الام ولكن في بعض يعني الحالات من آه، يعني حالات الامهات المختلفه قد لا يتحملها الابن او قد لا تتحملها البنت هل يجوز في بعض هذه الاحيان ان انا فعلا اقوم بايداع امي في حاجة اسمها قد لا تتحملها نعم.
احنا علينا واجبات فلما بنأمر بالبر البر يعني ايه؟ البر يعني حسن الخلق البر رعايتها البر الكلمة الحلوة البر المعاملة الحلوة البر الترفق بيها البر الصبر عليها البر م- ما نقولهاش كلمة تجرحها البر البر نتغاضى عن اي حاجة تتقال ما تعجبناش أمال ولا تقل لهما أف ازاي فين فين لا تقل لهما أف إذا كنت هبقى كل كلمة بقى متضجرة وتعبانة منها نعم.
زي ما بقول الحفظ الخادم المطيع اللي ما يستناش على غلطة لأن هو في كل لحظة يقول لبيك نعم.
نعم بسمع كلمة لبيك دي بتبسط قوي منها اخواننا واولادنا في الخليج لما امه امه تنده علينا لبيك مم.
يعني فعلا تحسي بمنتهى الانعام ومنتهى الانقياد لله سبحانه وتعالى ولفهم احتياج الام البر ليه البر الانفاق عليهم اذا كانوا محتاجين من البر يشاركوكي في طبق طعامك لاولادك كنت بتاكلي اولادك في طبق يشتركوا معاكي فيه آه، من البر ما يبقاش ابويا ولا امي في وظيفه دنيا وانا بقيت آه، مش عارف ايه ما ينفعش يبقى الاب فراش ولا بيشتغل ابنه والمدير ما ينفعش لازم تركب ب- لا تريح ابوك وتشتغل انت بداله من البر ان يرحمهما من البر انه ما يفضلش مراته عليها ابدا ما ينفعش يفضل مراته عليها او او يفضل آه، على ابوه مثلا ما ينفعش او ينصفها عليها او لا ينصفها ما عليها أو يعمل ينفعش الشيء.
ما ينفعش يراضي مراته في السر نعم لكن قدام امه لازم يرضيها اوعى تخلي امك تنام زعلانه اوعى تبكيها حديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من ابكى والديه فقد عقهما اوعى تجرح شعورها اوعى تخليها مش عارفه تدافع عن نفسها اوعى تحسسها انها مقهوره لانك انت محتاج لمراتك اللي بيقول لبلدي اللي فيها مراتي نعم.
لا اوعى تنسى اصولك اوعى تنسى انك بعض امك انت ما نحن الا بعض ابوينا نعم.
اوعى تنسى انك حته منها اوعى تنسى انك املها اوعى تنسى انك آه، آه، بكره اللي فتره العمر كله بتدوب وتطحن نفسها فيه لحد ما تعملك وتكبرك كل هذه المعاني العظيمه اوعى تنساها وهي مرحله وهتخلص ما تضيعهاش وشوفي بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا مثل الشباب بانه زي الطائر بقوته وعنفوانه طاير لكل حاجة طاير لأماله وطاير لطموحاته بعفيته بكمالات جسمه بصحته بفلوسه في- في لحظة انجلاء الكبار لكن في عز ده كله يحس باحتياج امه وابوه يروح عامل ايه لامم جناحاته يروح نازل كده تحت رجليها شوفي التعبير الجميل جميل شوفي التعبير اللي يستجيش المشاعر ويخليكي آه، وهو آه، يعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى ليه زود العبارات وادها هذا التكسير والتجسيد التجسيد والتشبيه لان من طبيعه الابن انه ما يستشعرش غير باللي جاي ما يستشعرش باللي فات بامه فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل الامومه عقد ديني بمعنى ان الام تدي في الصغر والابناء يدوها في الكبر وكمان كبر الدايره الام الرضاعيه تدي في الصغر والابناء الرضاعيين يدوها في الكبر وبعدين كلهم يدوا مين يدوا الارحام نعم.
آه، في كل عشان كده بقى الاسر تكبر وتكبر وتكبر فهي عقد ديني وشبكه متواصله آه، فيها مردود دايما عشان كده بروا ابائكم فبركم ابنائكم اوعى تنسى يا ابني ان عدل الله باقي مم.
اوعى تنسى يا ابني قول الرسول صلى الله عليه وسلم الوالد اوسط ابواب الجنه فان شئت ان تدخل من هذا الباب او دع اوعى تنسى يا ابني انك انت ممكن في لحظه ترقى الى مصاف الملائكه نعم وفي لحظه تهوى بك الى اسفل سافلين يعني ان جرحتهم ان عقتها يعني احنا بنشوف صور موجعه أكيد.
النهارده أكيد. طبعا اللهم انا نعوذ بك يعني من آه، عقوق الوالدين ابدا يا رب العالمين آه، لدينا فاصل مشاهدينا الكرام لنكمل هذه الرحله وهنتعرف اكثر واكثر ما هي الحالات التي تستدعي او وجود دخول او ايداع الوالدين في دور المسلمين ولكن بعد هذا الفاصل تبقى معنا عن حق الوالدية. دكتور عادل احنا توقفنا عند يعني سؤال هام جدا اعتقد كلنا بنسأل نفسنا لماذا هؤلاء يضعون آه، الاب او الام في دار المسلمين؟ هل هناك حالات نعتبرها من الشرع او مسموح او من الاجازه ان هم يوضعوا في مثل هذه الاماكن هو قبل ما نقول الحلال نعم.
هنقول البركة في البيت الكبير نعم يعني البركة ال- ال- القوة العملية آه، البر ال- الحقيقي المجسد آه، الدعوة ال- الحية الصاحية آه، آه، المتجددة في البيت الكبير عارفة امتى يا بنتي اما كانت الاسرة مزاملة بعضها اما كان البيت ما يخلاش من الجد والجدة اما الجدة حاطة قدامها على طول المنبه وسجادة الصلاة نعم.
وقاعدة تصلي وعارفة الوقت نعم.
الوقت ده وقت عبادة السن ده مش سن يأس اشد جسمي ازاي واوضب ال- مش عارف يعني ازاي بس من سن الترقي اجد من غير أداء الرب ازاي يبقى في منبه طبيعي موجود الله يفتح عليك ده اجدها فعلا ال- السبحة في ايدها نعم.
قدوة عملية تيجي الحفيدة تلاقي جدتها متوجهة للقبلة والبسمة الحلوة والقناعة والرضا ان ربنا يا ترى نايمة النهاردة راضي عني يا رب يا ترى اخطأت طب سامحني طب اغفر لي اللي فات طول الوقت تكلم ربها قدوة عملية بالنسبة للطفلة الصغيرة شايفة جدتها بهذه الصورة على طول هتقلدها مهما شافت في الشاشة البسيطة لكن القدوة الحقيقية هتمحو كل هذه الصور عشان كده البيت فيه بركة ليه من الابن اللي ينزل الصبح يبوس ايد امه مم.
ويقول لها دايما يا ابني تقول له ربنا يا ابني يوسع رزقك ربنا يا ابني يفرجها عليك ربنا يفرح قلبك يفرح قلبه بركة.
ويبارك له ويسعده هو ده البر الحقيقي هو داخل مش يخبي الفاكهه لمراته لا يخش الام الاول ويراضيها لان الرحله قصيره نعم.
الايام بسيطه ولو قعدت معاه النهارده مش هتقعد نعم.
بكره فكر الحق الحق ب- بهذا يعني ارضيها في هذه الايام القليله نعم نرجع بقى احنا قلنا الصوره الحقيقيه الواجبه نعم ولو خلي منها البيت يبقى يبقى ضيعنا بركته عشان كده ما تستغربيش اذا ليه مجدود بتتخرب من غير حاجه فاهم.
من غير مناسبه بتقع انت يا بنتي بقى واحده لم تتزوج وملهاش حد وفي وفي الجحود الاسري اللي احنا عايشينه وفي الاكرام العائلي اللي احنا شايفينه مم.
كل واحد متطلع العم ده هيموت امتى عشان اخد شقته مم.
لان ما عنديش اولاد الخاله دي هتتوكل امتى عشان اخد ميراثها ونسينا ان المورث العظيم ربنا سبحانه وتعالى جعل الميراث لل- للجميع عليه عشان يبقى ابن الاخت ابني نعم.
الخاله والدي مم.
يبقى زي ما بريت ابنك و- وانتقل البر خالتك والحق بسرعه نعم فبالعكس ده انت يمكن ده حديث عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الذنب حتى لا- يعني قبل لا تبره حتى لو خالة لكن للأسف احنا ما فهمناش عظمة التشريع اللي وسع دايرة الميراث عشان تفضل الأسرة متحدة نعم.
ما تجيش بقى عمي ينزل ما سألوش عني مستنيين كذا طب والله ده أنا صارف مالي كله قبل ما و- ويمكن يكون سبب آه، يعني انفاقه نعم.
آه انه يقع في معاصي عشان يحرم الورث سبحان الله.
شوفوا وصلنا لايه مم. دايرة لفة ده ما هي الدنيا بسيطة وبعدين كله سايب كل حاجة والكفن ملوش بيض ويورث من يورثك والله العظيم ده كلام مظبوط أوي الواحد بيبقى نايم مش عايز يبيت قرش في بيته يلحق بسرعة ما- ما- أخ- أخاف يبيت يبات ليه طب ما في ناس أولى نرجع بقى بسرعة بعد هذه الحالات الحالات.
قلت بقى هذه الحالة التي لم تتزوج أو إلا التي لم تنجب نعم
وفي حالات تانية الحقيقة النهاردة زي آه، الأمراض التصلب أمراض الشيخوخة زي تصلب الشرايين وزي الزهايمر اللي انتشر نتيجة التلوث بصورة غير عادية النهاردة نعم. آه الحقيقة يعني آه، لأن يعني أنا شفت هذا الأمر بنفسي من خلال الدور دار أمي ودار أبي الحقيقة صعب جدا انهم يتعاملوا مع الاسره نعم.
او يعني الاسره تتعامل مع نعم.
مثل هذه الحالات اه لان بعض الحالات ويمكن طبعا حالات الزهايمر العنيفه نعم يعني انا هقول لك يمكن سبب آه، ان فتحت هذه الدار إيه، من أنا ضمن بسأل حضرتك هل يعني جالك قلب انك فعلا تقولي دولت اقدر اخد ده وتنتقي انا الحالة هقول لك ده انا انا فكرت في حاجه اني عايزه اتقرب الى الله سبحانه وتعالى لو دورت على دار ايتام عادية ما كل الناس الشيك فتحوا دور وعملوا مش عارف ايه انا عايزة غيرة مش عايزة الدنيا انا عايزة الحقيقة انا عايزة ابقى انام كده اقول يا عم يا رب واكلمه ببساطة جدا وبهدوء شديد حتى من عم احسها نعم فقلت هقتحم نقتحم العقبة نعم وقد كان فدخلت اما فكرت في الاطفال خدت في درجه ميه الزعاق اللي هم اللي عندهم الله اكبر السرطان مرض مرض اللي اما بر قال لي ابي لقيت الزهايمر هقول لك قصتها ايه بقى جالي دكتور وكان راجل صابر جدا فبقول له ده انا بفكر افتح بيت مسنين عشان مش عارف قام قال لي هقول لك حاجه شوفي ف- ناس في مصر دلوقتي موجودين وانتشرت بصوره غير عاديه مرضى حالات.
الزهايمر نعم.
انا امي كانت حياتها بنفسها ده بيتكلم وبيعيط عن نفسه اه راجل وقور وس- وزوجته ست فاضله نعم
فبيقول مراتي خدمتها 17 سنه مم.
هي كل اللي بتعمله انها تفضل مستنياني واقفه كده على الباب لحد ما ارجع نعم لو راجع 3 الصبح تفضل واقفه عامله لي كده على الباب نعم.
شوف الامومه نسيت كل حاجه الا ابنها لكن الى جانب ده بقى التبول مم.
الصريخ مم.
فتعبت الاسره اعراض آه، يقول لي الجاد الفاخر كل ده وكنا كنا قاعدين بره جم ورغم هذا تحملت زوجته بيقول لي اليوم الوحيد احنا كل مره قاعدين نتحمل الدنيا اتقلبت عندي في البيت اول مره اسجد يقول يا رب ريحها بقى يعني كفايه بقى يقول لي ماتت بعد ساعه ونص لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
بيبكي بكى هو بيحكي بقى الحكايه يعني حاسس ان هو آه، آه، يعني آه، يقول يعني انا دعوتي يعني انا مش عارف فمن الفكرة دي فعلا بدأنا الشيء الجميل يا بنتي ان كانت عندنا حالات و... ويمكن يعني اتمنى من مرة ت- يعني تزوروا ان شاء الله هذا المكان كان عندنا حالات طالعة خالص بدأت تت- بتتنبه وبدأت تتعايش مم.
بدأت تتعامل نعم و... و- واصبحت لهم اسرة تانية احتمال كبير مم.
إن- النكد والقهر اللي كانوا بيشوفوه مثلا في الاسرة نعم
ان هم مغضوب عليهم ليس لهم مكان بنقول او لهم مكان بس متضايق ليس لهم مكان مش مكان ان انا انام فيه ليس لهم مكان في الكلام انا ماشيه قدام مش عايزه ترجع بكرة.
نعم يا اصل يقول شباب نعم شباب لو لازم عايزين عايزه تخرج عايزه تروح لا اقعدي عشان جدتك نعم.
طبعا خنقتيها طفله فلقت في هذا المكان اللي قايمين عشانها هي اللي بيحاولوا يرعوها نعم.
والحمد لله بفضل الله ربنا كرمنا بناس تتقي الله قوي ومن خلال محاضرات ومن خلال آم، آم، ما شاء الله دورات تدريبيه رعائيه يقولوا بيها بناتي ربنا يبارك فيهم جات لحضرتك حالات وحضرتك رفضتيها او لقيتي ان الابن او الابنه يست- يعني يستطيع ان هم يتحملوا امهم لا في واحد آه، قدم امه على انها آه، الجده بتاعته يا الله و- وسلفت ومشي معقول اه هي اول ما فاقت فقالت آه، آه، ابراهيم ابراهيم قال ده اللي جابك فلان قالت الله هو عملها فلان جابها واداها منوم ومشي لا في حالات موجعه حالات كتير وحالات كلها توجع مم.
وحالات كلها تحسس الانسان احنا رايحين على فين آه، وبعدين الدار ما قبل الاخر انا بسميها كده نعم.
ما هماش ارقام لا دول اسماء فلانه وفلانه وفلانه كلهم حبايبي واصحابي و- و- وال- والحب زي ما بقول الحب عدوى مم.
الحب بيد- والعطاء شيء جميل بيصحصحوا معايا نعم.
وبيع- وعارفيني ومستنيني مم.
وبيشوفوني على التلفزيون يعرفوني نعم.
لا شيء جميل وده من الحالات الموجعه آه، واحدة اتصلت بيا و- يعني بقت كل شوية اتكلم بقت مش طايقة حماتي شوف بقى ال- الابن ال- الجميل نعم سافر وقعد بره و- وهو وحيد امه ونزل مراته تخدمها اولاده يعني طب خد ابنك طبعا ده اي قلب تستحملها وجالها زهايمر نعم.
وحاله صعبه وصوت وصريخ تقول لي مش طايقه حمود و- وطول الوقت بقى تصرخ منها تقول اعصابي باظت انا وبناتي فالمهم الست كلمتني في حاله ان هي قلت لها بقول لك استحمليها اذا كنت مش قادره خلي ابنها يجيب ممرضه نعم وانت شايفه نعم لكن اوعي ت- تضيعي آه، يعني الوصلة انها بقى تشخط فيها وبتاع نعم طب
انت حاضر قلت لها خلاص وعد تقول لي قالت لي ح- يعني وجعت لي قلبي مش خطيه قوي الشاهد فبصيت لقيتها بتكلمني بعد شهرين قلت لي ربنا يبارك فيكي على نصيحتك نعم.
صدقي انا رضيتها قوي وبدات تتحسن قوي وتعيط وتطبطب عليا تقول لي انت كنت بتزعليني عشان كده كنت بصرخ شوفي الست نعم.
فبتقولي ربنا يكرمك لان رضيتها قوي وفي قمه رضاها ماتت سبحان الله ف- بقت سعيدة جدا خلاص مرت الأيام نعم.
ولقيتها من حوالي سنة بتكلمني دكتورة هبلة نعم قلت لي أنا جالي زهايمر أنا بكلمك في اللحظة اللي أنا فايقة فيها تصوري إن أنا جالي زهايمر تصوري اللي حصل لي شفت الدنيا شفت الدنيا شكلها إيه نعم قلت لها ما تخافيش ربنا هيرزقك باللي هيقف جنبك ربنا هيسعدك وح- طبعا قلت لها الطاقه دي انا ما اعرفش سكتها ايه يا رب الطف بيها آمين.
لكن شوف الدنيا يا اولاد نعم.
الدنيا كده البر لا يبلى عشان كده بقول لحبايبي حالات بقى كتير نعم.
يعني اللي اخوها ي- ي- يحطها في هذا المكان مم.
آه لمجرد انها اتلخبطت شويه يوم الاخ يموت قبلها نعم.
عشان خد خد كل ميراثها وخد كل حاجه دنيا عجيبه والناس مش فاهمه الحقيقه والعمليه بسيطه قوي قوي قوي عشان كده بقول له يا ابني اوعى تعق امك وابوك بقول له يا ابني اتق الله الايام بسيطه شو افتكروا ما ضر والديه من حد النظر اليهما اولئك براء مني وانا بريء منهم مجرد انك تبصله بصه حول ولا تبقى قوة إلا بالله.
يعني احنا بنشوف حاجات كتير قوي Yeah.
وربنا سبحانه وتعالى يقتص من العق في الدنيا قبل الاخره يا ابني خليك بر بوالديك عشان تلاقي ابن يبرك نعم.
يا ابني ويا بنتي خلي بالك امك احلى واجمل دعوه لسه ربنا ي- يعني يكرمك بيها حافظي عليهم ونسال الله العفو وربنا يتولانا برحمته يعني باقة ورد بسيطة جدا ويعني أبسط شيء نقدر نقدمه لحضرتك احنا بنشكرك في نهاية حلقتنا ونهاية حلقاتنا من مودة ورحمة وكنت فعلا انت معانا كلك مودة ورحمة تحمل فينا واحنا ندعيلك بالشفاء يا رب ان شاء الله وساعدنا بلقائك الله اعلم ربنا يبارك فيك يا حبيبتي ويسعد ايامك ويرزقك ناخد دعوة ناخد دعوة أخيرا نسمعها من ماما عبلة والدكتورة عبلة اللهم اني اصلحت لا استطيع دفع ما اكره ولا املك نفع ما ارجو واصبح الامر بيد غيري واصبحت مرتهنا بعملي فلا فقير افقر مني ولا غني اغنى منك اللهم لا تشمت بي عدو ولا تسيء بي صديق ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا الله برحمتك استغيث يا الله برحمتك استغيث اللهم اجمعنا على خير اللهم اجمعنا ولا تفرقنا اللهم عز أمة محمد اللهم عز أمة محمد اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم اجعلنا على الهدى اللهم اجعلنا من أهل الهدى والعفاف واليقين اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم صل وسلم وبارك على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احينا متمسكين بسنته اللهم امتنا على دينه وملته اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم اجعلنا من أهل جواره اللهم اجعلنا من أهل جواره اللهم اجعلنا نلتقي به عند الحوض يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أهل الصفا والوفا والعفا وصل اللهم على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل الناس تطير حسك من بيحبك حب حقيقي من محتاجك من يحبك تحتاجك عشان علشانك لما بيحبك انت علاجك